السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع صحبة القرآن آه، هذا البرنامج الذي نحاول أن نقيم فيه صحبة مع كل سورة من سور كتاب الله عز وجل نقف في كل حلقة وقفة سريعة آه، معاني إجمالية تفسير موضوعي وفوائد مستفادة لكل سورة من سور القرآن عسانا أن نخرج بعد هذه الحلقة أو بعد كل حلقة بعلاقة جديدة مع سورة من سور القرآن نعرفها ولو بداية تعرف يسهل بعد ذلك أن آه، تجد في القلب وفي العقل وفي النفس وفي السلوك آثارا في حياتنا إذا ما آه، نظرنا إلى كتاب الله عز وجل وإلى تعامل الناس معه فكثير من الناس لا يدرك هذه القيمة العظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم آه، أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين من غير إثم أو قطيعة رحم يعني إيه ناقتين كوماوين ناقتين عظيمتين والناقة عند العرب يا إخواننا يعني مش هقول لك بقى زي سيارة عندنا لا ده سيارة فارهة وممكن تقول يعني عربية فخمة جدا مش بس آه، سيارة عادية كانت حاجة يعني لها لها قيمة كبيرة عند العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه آه، شيء عظيم جدا زي ما هتسمع في باقي الحديث بهذا ال- الأمر الذي له قيمة عند العرب فقال صلى الله عليه وسلم يحب أحدكم أن يرجع أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيرجع بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطيعة رحم والعقيق والبطحان دي الأماكن اللي كانت بتتباع فيها أفضل النوق في آه، جزيرة العرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه، ذلك السؤال فقالوا يا رسول الله ومنا لا يحب ذلك مين يعني ده أنا جاي لا في إثم خدته ولا في قطيعة رحم ومع ذلك رجعت بثروة ثروة ناقتين كوموين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيرجع بآية أو آيتين خير له من أربع ومن مثلهن من النوق أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم بيضربه إن أنت لو تعلمت آية أو آيتين من كتاب الله عز وجل فالأمر ده قيمته بالحسابات البشرية اللي يقرب النبي صلى الله عليه وسلم الصورة من خلالها أعظم بكثير جدا من ثروة ترجع بيها طبعا ده يعني بس كده يعني مقدمة يسيرة عشان نفتكر احنا بنعمل ايه في هذه السلسلة او في هذه الحلقات احنا بنحاول نرجع تاني نتذكر هذه القيمة قيمة كتاب الله عز وجل التي مهما تكلمنا ومهما ذكرنا لن نوفيه حقه فإن هذا الكلام هو كلام الملك وكلام الملك هو ملك الكلام ملك الكلام أحسن الحديث كما قال الله عز وجل النهاردة إن شاء الله آه، موعدنا مع سورة جديدة من السور المدنية اللي في بداية القرآن سورة طويلة آه، وهي سورة النساء وسورة النساء آه، كثير من الناس بيتعاملوا معاها آه، تعامل خاطئ يعني أول ما تيجي تذكر سورة النساء بتلاقي كثير من الناس يعني هيبدأ بقى إيه يتنهد كده ويا سورة طويلة وصورة فيها أحكام ومواريث ويعني يبدأ يستصعب هذه الصورة ويبدأ يظن أن هو بصدد صورة يعني لن ترقق قلبه ولن تغير أخلاقه ولن تغير سلوكياته ويبدأ يغ- فاكر أن هو داخل على كتاب فقه أو في ناس تانية لا أصلا مش عارفة إيه موضوع سورة النساء ده فاكر أنها بتتكلم عن النساء بس عشان اسمها وهذا من إجلال الله عز وجل ومن تقدير الله عز وجل للمرأة المرأة في الإسلام اتسمت باسمها سورة مش سورة ده في صور كمان بأسماء نساء زي سورة مريم سورة باسم امرأة مش كده ولا ايه وذكرت النساء في أكثر من موضع في كتاب الله عز وجل بتقدير ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة اه اه اه در- امرأة فرعون اه وكذلك ضرب مثلا بالتي أحسنت فرجها السيدة مريم وغير ذلك من تقدير المرأة لكن احنا النهاردة لما نيجي نتكلم عن سورة النساء احنا عايزين نغير هذا المفهوم سورة النساء يا اخوانا مش مجرد سورة احكام سورة النساء سورة لها عمق وتأثير ومعنى اخلاقي خطير جدا ومعنى ايضا آه، قلبي النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد ان هو طلب من احد الصحابة وهو سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل فقرأ ابن مسعود من سورة النساء وجعل طبعا قال له في الأول أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ آه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا أيها الناس اتقوا ربكم بدأ يبدأ بإيه بالآيات بتاعة سورة آه، النساء حتى بلغ موضعا قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك وقفه قال له استنى بقى فنظر عبد الله بن مسعود فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد غرق وجهه آه، بالدموع وهذا الموضع هو قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حسبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه المعاني الجليلة في هذه السورة العظيمة سورة النساء قال حسبك استنى لا خلاص يعني لا يستطيع أن يكمل وشعره بمداهمة البكاء له لما يستشعره من المسؤولية كل أمة تأتي بشهيد وأنت تأتي شهيدا على ولينا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض كما مش موجود أصلا ما يبقاش فوق الأرض لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا ولا يكتمون الله حديثا احساس النبي صلى الله عليه وسلم بالحب لامته زي ما احنا عارفين في ايات كثيره جدا وهنشوف في الحلقه الجايه في سوره المائده وغيرها كان آه، يعني يجعله في مثل هذه الايات يبكي في مثل هذه الايات كان يبكي صلى الله عليه وسلم فلما نيجي نسمع ده دي في سوره النساء يا اخوان تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بكى في هذه السوره يعني مش سوره احكام ده في حاجه غير كده ده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن فيهما آيات يعني فيهما ثمان آيات خير مما طلعت عليه الشمس وغربت إيه هي الآيات دي يا ابن عباس قال آه الآيات اللي اختارها ابن عباس وحس إن هي يعني حاجة يعني خير مما طلعت عليه الشمس وغربت قال قول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقول الله عز وجل آه، إن تجتنبوا كبائر وما تنهون عنه نخفف عنكم سيئات نخفف عن آه، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقول الله عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما آيات كثيرة في سورة ال- النساء فيها هذه المعاني الراقية وهذه ال- ال- ال- المشاعر الجليلة تجعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم زي ابن عباس يقول لك ده خير مما طلعت عليه الشمس وغربت بل ورد أن بعض الصحابة لما سمعوا قول الله عز وجل آه، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب بكوا جميعا وشعروا أنها يعني حاجة حركت حركت المشاعر في قلوبهم وحركت التأثر في آه، يعني مكنون انفسهم لذلك انا عايزك وانت داخل على سوره النساء احنا زي ما قلنا بنحاول نقيم صحبه فانا بحاول اجيب لك كده بعض المقدمات وبعض الايات التي تجعلك تشتاق لهذه السوره وتشعر انك بحاجه ان تتاثر بها المساله في سوره النساء ما هياش فقط احكام والاحكام نفسها انت لما تتامل الاحكام والله اذكر يا اخوانا ان كنت بصلي آه، جنب احد اخواننا آه، اللي احسبه على خير والله يعني اسال الله عز وجل ان يبارك فيه وكان الناس جميعا في صلاة القيام في رمضان ي- تلاقيهم كلهم يبكوا لما تأتي آيات الجنة والنار الأخ ده كان يبكي لما تيجي آيات الأحكام تلاقي الأحكام لا بيعيط ليه ده هو في إيه تلاقي آيات الأحكام أول ما تيجي آيات المواريث آيات الطلاق آيات الزواج آيات ال... ال... ال... اليتامى آي- أي آيات فيها أحكام وتفاصيل تلاقيه يبكي فيعني سألناه انت انت بتبكي ليه؟ ايه اللي- إيه اللي بيعيط في ال- ال- التاثر جاي منين في ايات الاحكام؟ فقال يعني يعني تذكرت و- و- وتدبرت وتاملت عدل الله عز وجل وده اهم موضوع معانا في سوره النساء معنى العدل العدل الالهي والذي يامر به الله عز وجل عباده إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن تحكموا بالعدل مش بين المؤمنين ولا بين القريبين ولا بين المحبين الذين أحبهم والذين أفضلهم لا بين الناس بين الناس عدل فأنت لما بتتأمل هذه الأحكام حتى أحكام سورة النساء أو سورة البقرة وتستشعر قيمة العدل وقيمة العظمة في التشريع والتشريع المعجز والله العظيم فعلا تتأثر احنا مش عايزين فقط يعني زي ما بقول لحضرتك القضية مش قضية بكاء فقط لكن انك تستشعر عظمة هذه الشريعة وكمال هذه الشريعة واحكام هذه الشريعة مش ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم ذكر كثيرا في القرآن العزيز الحكيم عزة الله عز وجل وحكمه وحكمته تستشعرها من خلال آيات الأحكام ولذلك زي ما بقول لحضراتكم حتى آيات الأحكام لا اوعى تذهب فيها إن شاء الله لو بدأنا ولو يسر الوقت نحاول كمان نلقي بعض من عظمة الشريعة في هذه الآيات من الأحكام لكن نرجع لموضوعنا سورة النساء لو تتذكروا لما اتكلمنا عن آل عمران بعد سورة البقرة قلنا أن سورة البقرة بناء عظيم جدا احنا عايزين نربط برضه صور القرآن ببعضها زي ما قلنا هي صحبة وعلاقة علاقة شاملة علاقة بالقرآن كله وعلاقة بالسورة صور صور وعلاقة ببعض الآيات كمان لو واسع الوقت احنا قلنا لما سورة البقرة اتكلمنا عنها ان ده بناء الأمة بناء أمة جديدة الأمة بعد ما أصبح لها دولة في المدينة وقلنا في سورة آل عمران عايزين بقى نحمي هذه الدولة من الأعداء الخارجيين العدو الخارجي الذي يتربص بالأمة سواء بقى زي ما قلنا في آل عمران حرب الشبهات حرب العقيدة حرب ال ال الشبهة والمناظرة وغير ذلك وحرب السيف أو الحرب المادية التي يعتدي بها أعداء الله عز وجل على عباده سورة النساء عايزة يعني عايزة أحسسك بقى من خلالها لا احنا بنحاول نحمي المجتمع من نفسه خلي بالك يعني برضه حماية زي ما قلنا الدولة بتبنى بنيت أو يعني أساس الدولة ودستورها والركائز الأساسية التي تقوم عليها الأمة قلناها في سورة البقرة بمرور سريع جدا نيجي بقى لآل عمران عايزين نحمي الكيان ده من الخارج من الأعداء الخارجيين من الغير من غير المسلمين بالذات ونيجي في النساء نشوف بقى العدو الداخلي وأخطر عدو داخلي يهدم الأمة من أساسها الظلم الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا الظلم هذا ظلمات وأي مجتمع ينتشر فيه الظلم فهو مجتمع على شفا جرف هار على شفا الانهيار ليه؟ اشمعنى الظلم بالذات أصل خلي بالك الإنسان لما يحس في بلده في مجتمعه في أمته إن هو مظلوم هيجي له حالات معينة أو أشياء معينة في صدره لا تسمح أبدا ببناء أمة ولذلك كان شيخ الإسلام تيمية الكلمة المشهورة بتاعته إن الله كتب لدولة العدل أن تقوم ولو كانت كافرة وكتب لدولة الظلم أن تسقط ولو كانت مؤمنة ليه هتسقط أصل أنت جوه دولة الظلم ده تحس أن أنت حقك مش هيجي لك حاسس أن أنت عمرك ما هت تكون لك مقام ولا لك ما يوازي جهدك ولا لك ما يوازي ما فعلته ولا لك أي استحقاق أنت راجل دايما حاسس بالظلم والظلم ده هيورث كمان كراهية وحقد وبغضاء وغل وحسد ويورث أيضا يأس الإنسان الذي يتظلم الشاب مثلا لما يكون يعني يعني جاب مجموع كبير في في في الجامعة وكان من الأوائل على دفعته ويلاقي واحد تاني هو اللي تعين مكانه في الجامعة أو تعين في النيابة أو غير ذلك هيحس بإيه؟ هيحس بظلم شديد ممكن يورث بعد كده يا عم مش فارقة أنا هعمل إيه يعني؟ فمش هيبدع مش هينتج مش هيبقى له مقام مش هيترتقي الأمة على أكتافه لما يحس إن هو إنسان ملوش قيمة أنا مهما عملت في الآخر الواسطة اللي هتمشي الشفاعة السيئة اللي ذكرت برضه في سورة النساء معانا ومن يشفع شفاعة سيئة في ناس تشفع شفاعة سيئة اللي هي زي ما احنا بقى بنسميها بلغتنا الدرجة الكوتا والمحسوبية والواسطة وغير ذلك والرشوة وما إلى ذلك اللي تخلي الإنسان ياخد حق مش حقه لكن سورة النساء بتعلمنا إعطاء كل ذي حق حقه العدل مع كل طوائف البشر زي ما سمعنا وإذا حكمتم بين الناس الناس كل الناس أن تحكموا بالعدل ده أصل أذكر كنت بقرأ قريبا في, في أحد الصحف فذكروا خبر عن أعتقد محكمة في أمريكا صدرت آية من آيات الله عز وجل آية من القرآن ذكروا أنها من أعظم النصوص التي تبين العدل ذكرت قول الله عز وجل كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين لو أنت على مين تكون يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن, وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا قيل في الخبر اللي انا قرأته من يعني حتى بحثت عليه في مصدره في الصحيفة الامريكية نفسها ان هذه الآية تصدرت نحتوها على جدار محكمة في محكمة كبيرة في, في, في الولايات المتحدة على ما اذكر لما فيها من جمع لهذا المعنى شوف لو على الوالدين او الاقربين برضه تعدل العدل الشامل العدل المطلق العدل على كل الناس على الاقربين على الضعفاء او مع الضعفاء على الاولياء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته المشهورة لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وقالها لمين قالها لحبه وابن حبه اللي هو سيدنا أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم لما جه يشفع في حد من حدود الله على المرأة المخزومية اللي سرقت فقال له تشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها ليه؟ عشان هذا المعنى لا العدل على الجميع يا اخوانا العدل ده معنى شامل قيمة مطلقة على الجميع مفيش حاجة اسمها تظلم مفيش حاجة اسمها دولة مسلمة بتقول عن نفسها مسلمة وتظلم فبالتالي لما انا اقول النهاردة يبقى عدل على الاعداء حتى اه حتى لو واحد انا بكرهه اه هنشوف دلوقتي في الصورة مواقف عجيبة جدا بتعلمنا ان العدل ده حتى مع ابغض الناس اليك بل مع أشد الناس عداوة للذين أمنوا زي ما هنشوف عدل مع اليهود مع اليهود في السورة تجد هناك عدلا ليه؟ لأن هنا يا أخوانا العدل قيمة قيمة ربنا سبحانه وتعالى جعلها في عباده فإحنا لما نيجي نبص على السورة هنلاقي هذه المعاني واضحة جدا ونبرز كمان السورة كمان أبرزت معنى الظلم وخطورة هذا الظلم ونهي الله عز وجل شوف الكلمة إن الله لا يظلم مثقال ذرة أنت تعرف أن بعض المفسرين قالوا لو أن العرب يعرفون مثقالا أدنى من الذرة لنفى الله عز وجل ما يوازيه من الظلم عن نفسه يعني لو في حاجة العرب يعرفوها أقل من الذرة كان يبقى برضه لا تجوز في حق الله عز وجل فالله يعلمنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حبة يعني وإن تك حسنة وإن تك حسنة الله عز وجل يربيها ويعلمنا أن هذا يأخذ حقه فيها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما هنا بنتعلم هذه القيمة وهذا المعنى العظيم من معاني العدل العدل أربع أنواع في هذه السورة أول نوع من أنواع العدل العدل مع الضعفاء العدل مع الضعفاء هنا ده مهم جدا ان احنا نعرفه والسورة اتسمت باسمه ليه السورة اتسمت سورة النساء طبعا غير زي ما قلت لحضراتكم تقدير المرأة وقيمتها والكلام الجميل اللي بنقوله ده واحنا مؤمنين بيه مش بنقوله يعني زي ما بيقولوا كده فض مجالس لا هو قيمة حقيقية قيمة المرأة محفوظة وموجودة في السورة بكثرة زي ما هنشوف لكن احنا بنتكلم عن معنى هنا مهم جدا النساء هنا رمز رمز للكائن المستضعف واستضعاف النساء مش مع في ستات ترفض الكلمة دي لا الست مش ضعيفة لا الست حتى في بنيتها هل بنية الست زي بنية الراجل هل بنية المرأة هل قوتها هل قوامتها موجودة زي الراجل ربنا سبحانه وتعالى قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا في فرق في البنية نفسها مش مش مش زي بعضها فده قد يغري الناس او قد يغري بعض الرجال ان يظلموها أن يأخذ حقه ده كان بيحصل مع العرب قبل ما تنزل هذه السورة ومثلها وقبل ما يأتي هذا الدين الذي أعطى كل ذي حق حقه كانوا يأكلوا حقها يعضلها يعلقها يذرها كالمعلقة يظلم ليه لأنها ست ضعيفة هتعمل إيه يعني هتعمل له إيه هتضربه في ستات بتضرب بس يعني إيه مش مش مش ده الأصل الأصل إن الست كائن رقيق كائن ضعيف وبالتالي كان لابد أن يؤتى بحقها وحق الضعفاء وتسمى السورة باسمها كرمز للناس اللي ممكن حد يغريهم قوة يغري قوته او يغريه بطشه انه يظلم يظلم الضعيف يظلم اليتيم يظلم المرأة يظلم اي حد يظلم حتى الموالي العبيد او الجواري قبل ما يعني ايام كانت موجودة يظلم كل ده فتأتي الصورة ده النوع الاول عدل مع الضعفاء اوعى يغري قوتك ان انت تظلم مثل هؤلاء وتلاقي زي ما قلت لحضراتكم ايات كتيرة بقى عشان العدل مع المرأة وضعف المرأة زي ما قلت لك جبلي مش كسبي فبالتالي لابد من حفظ حقوقها شوف ربنا يقول ايه مثلا عن المرأة وهي زوجة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لا تبغوا لا تظلموهن إن الله كان عليا كبيرا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن كل واحد له حقه فإن خفتم ألا تعدلوا آية ثانيه مع الراجل اللي معدد بقى فواحدة لازم تعدل لو خفت انك هتعدل خلاص ما تتجوزش على مراتك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم لو سمحت في حاجة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كانوا بيعملوا كده في الجاهلية ياخدوا المرأة ياخدوا ورثها وللأسف موجود حتى في بلادنا إلى اليوم في بعض القرى وبعض مناطق الأرياف تلاقيه يأخذ حق المرأة لأنها ضعيفة هتعمل له إيه فيبدأ يطغى عليها من هذا المنطلق لا احنا ما ينفعش ما عندنا كده المؤمن يعدل يعدل مع الضعفاء من الضعفاء برضو اللي راعت الصورة حقهم طبعا في آيات كتيرة جدا عن المرأة غير كده بس عشان الوقت مش هنقدر نقولها كلها انت بقى وانت ماشي في الصورة كده وحضرتك ماشية في الصورة هتلاقي آيات كتيرة عن المرأة والعدل مع النساء سواء كانت بقى حتى وهي بنت تعدل برضو ما تاخدش حقها في الميراث لا لها لها حق ولا بد ان تاخذه من الضعفاء اللي راعت يعني الصوره ايضا اليتامى شوف ربنا يقول ايه واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا اثما كبيرا ومعصيه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ناس كتيره ما تعرفش ان اول الايه بتاعت مثنى وثلاث هو حافظ بس الحته دي مثنى وثلاث ورباع مش واخد باله ان قبلها خلي بالك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني جعل حتى التعدد مشروعا أساسا أو, أو يعني مناسبة النزول أن أنت عشان تعدل في اليتامى لو واحدة عندها يتامى فأنت عايز تدخل عليهم وعايز تراعيهم وكده يبقى أنت إيه تتزوجها أو تتزوج يعني هذا أساسه للقسط في اليتامى وللعدل في اليتامى ولرعاية هذا النوع من الضعفاء كذلك وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى غير ذلك من الآيات ده لدرجة أقول لك حاجة مفاجأة احنا دايما عارفين ان القتال شرع ليه شرع في سبيل الله نصرة لدين الله عز وجل مش كده هذه الصورة التي بين ايدينا صورة النساء عندنا نية كمان تانية شرع لأجلها القتال ربنا بيقول ايه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين ده انت كمان تقاتل عشان نصرة المستضعفين عشان تنقذ المستضعفين من الاستضعاف عشان تجعل عليهم عدلا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا زي مثلا اخواننا في سوريا الله عز وجل ان يفرج عنهم لما تحس كده بهذا الظلم الذي جعل عليهم ده ده مما شرع لأجله الجهاد في سبيل الله عز وجل ممكن دولة إسلامية قوية تدعم هذا وتفعل هذه النصرة ليه؟ لأنهم مظلومين لأنهم ضعفاء نسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم نيجي بقى للنوع الثاني من أنواع العدل وده نوع عجيب جدا العدل مع الأعداء العدل مع الأعداء أنا أعتقد أنه هو أصعب أنواع العدل الإنسان في طبيعته الشنقان والكراهية ممكن تجعله يعني يغريه أو تغريه عداوته ألا يعدل وخصوصا مع أشد الناس عداوة للذين أمنوا الذين ذاق المسلمون من أفعالهم الأمرين اليهود الصورة دي فيها عدل مع اليهود مع الذين أذاقوا المؤمنين الشنآن لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا صحيح دي في سورة المائدة هنجيبها الحلقة الجاية إن شاء الله لكن هذا المعنى ان عدل مع الاعداء نلاقيه في سوره النساء بشكل واضح جدا في قصه نزلت ايات الله عز وجل يوجه فيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولاصحابه ويعلمهم فيها قيمه العدل حتى مع ابغض الناس الينا مع اليهود القصه باختصار عن رجل اسمه بشير بن أبيرق سرق درع رجل اسمه قتادة ابن النعمان قتادة بن النعمان ده من الأنصار سرق درع واحد برضه من الأنصار بس هذا الرجل يعني اتضح بعد كده انه راجل منافق انما اللي قدام الناس ايه قدام الناس راجل من الامطار راجل امطاري فلما ذاع الخبر بدا الناس تشك كده ان الراجل ده سرق درع قتاده بن النعمان آه عمله آه خدعه بقى بشير بن ابيرق وعيلته او بعض الناس من آه انصاره راحوا واخدين الدرع اللي سرقه من قتاده بن النعمان من رفاعه بن النعمان وراحوا حاطينه في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين اليهودي ده طبعا ملوش دية مش كده لا في المجتمع المسلم العادل له دية وله قيمة ويأخذ حقه صحيح في عداوة صحيح ياما أذاقوا المسلمين الأمرين لكن برضه هياخد حقه مش هي مش هيتظلم في بلاد المسلمين دي قيمة يا اخوانا لابد أن نتعلمها ألقى الدرع في بيته فلما سألوه قالوا لا ده اللي سرقوا زيد ابن السمين اليهودي وفعلا لقوا الدرع في بيته راجل متلبس الدنيا خلاص بقى الراجل هي يعني هيعاقب في السرقة تنزل آيات من الله عز وجل تبرئ يهودي على حساب واحد أمام الناس أنصاري هو بعد كده كما ورد عند أهل السير هذا رجل ارتد واتضح بعد كده أنه كان منافق لكن أمام الناس ده أنصاري ومن عيلة كبيرة ومن بيت كبير من بيوتات الأنصار بني أبيرق بيت كبير ومع هذا لأنه عصى لأنه اقترف سوءا ورمى به بريئا نزلت آيات تبرئه وتلاقيه يسمى في هذه الصورة اليهودي يرمي به بريئا ده مين اليهودي من البريء اليهودي تخيل فاحنا عايزين نتعلم هذا المعنى شوف تسمع الآيات كده إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق ده الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما الخائنين هنا مين واحد أمام الناس كلها يعد من الأنصار أو معروف أنه من بيت من بيوت الأنصار ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما لأن النبي حكم بما يعلم أو بما رأى النبي لقى البيت في, في الدرع خلاص الراجل ده هو اللي مدان لكن مع هذا شوف شوف العدل الإلهي العظيم تنزل آيات ولا تكن للخائنين قصيما واستغفر لا إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم جادل هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا شوف بقى الآيات بقى بتبرأ اليهودي بيقول إيه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة عمل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا بريء هنا مين يهودي ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم الآيات يبقى هنا نحن أمام موقف عجيب موقف عدل مع أشد الناس عداوة عشان نتعلم هذا المعنى إن حتى لو واحد أنا بكرهه لابد أن أعدل معه لابد أن أتعامل معه من منطلق أخلاقي أنا من منطلق ديني أنا مش من منطلق عداوتي معاه وده موجود كثيرا زي ما قلت لحضراتكم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعارفين في هدي أصحابه لما جه الرجل اليهودي احتكم إلى إلى علي بن أبي طالب ضد مين احتكم إلى عمر بن الخطاب ضد علي بن أبي طالب وحكم للرجل لأن هذا الأمر دين لأن هذا عدل في هذا الخلق في هذا العدل المطلق كما قلت مع الناس جميعا عندنا كمان نوع تاني اللي هو زي ما قلت لحضراتكم نوع العدل على الأولياء على القريبين وده في قول الله عز وجل في هذه السورة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقلناها في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وآخر نوع من أنواع الحقوق العدل العدل مع أصحاب الحقوق صاحب حق ياخد حقه صاحب الحق له مقال إن لصاحب الحق مقالا كما يقولون تلاقي الصورة بتدي كل ذي حق حقه فتلاقي المواريث متقسمة بعض الناس يشكك يقول لك لا ازاي الرجل الذكر مثل حظ الأنثى بعض الناس للأسف دلوقتي بي يعني والعياذ بالله بيعترضوا على شرع الله في هذا الأمر لا يا حبيبي ما انت لازم تبص ما هو قبلها قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعضهم وبما انفقوا ده هم اللي بينفقوا المرأة دايما لها يا إما أب بينفق عليها يا إما ابن بينفق عليها لو هي أم يا إما زوج بينفق عليها يا إما أخ بينفق عليها لو هي ملهاش حد خاص ما هتورث لوحدها يعني مش هيبقى نص لكن هي في الأصل إنها لابد إن كانت غير معيلة أن تعان حتى لو لها أخ يصرف عليها ولي لها لذلك المرأة هنا لما بتورث نص ما هياش بتورث نص عشان هي مكلفة انها تصرف منه لوحدها لا لو هي هتصرف لوحدها ما حدش هينفق عليها خلاص المسألة هتنتهي لكن هذا قمة العدل لان المرأة في الاسلام ليست مكلفة اصلا بالانفاق لو هي زوجة الا بما يعني طابت به نفسها لكن الاصل ان هذه الاموال لا تكلف انما الرجل الذي ينفق على زوجه وبنته واخته وكل الناس هو ده كل من لهم ولايه من له ولايه عليهم فلذلك يأتي هذا النوع وده معنى أهم من فكرة المساواة اللي بعض الناس بيحاولوا ينشروها فكرة المساواة المطلقة دي غلط فكرة المساواة المطلقة آه لما تكون مثلا أمام القانون أمام الحدود الحاجات زي, زي ما قلناها دي حتى مع أقرب الناس لكن المساواة في الحقوق إزاي واحد تعب واحد ما تعبش ازاي كانوا ايام الاتحاد السوفيتي حتى في الالقاب يقول لك الرفيق فلان طب ازاي انا راجل معايا دكتوراه او واحد تاني معاه ماجستير او واحد تاني له مقام لابد ان ينزل منزلته انما المساواه المطلقه دي لا لابد ان يعطى حقه وهذا هو العدل الموجود في هذه السورة إعطاء كل ذي حق حق كل آيات لها حتى يعني الذين عقدت أيمانكم الناس اللي هم أعطقوا بعد فترة تلاقيهم إيه والذين عقدت أيمانكم آتوهم نصيبهم كل واحد له نصيب حتى اللي حضر القسمة ادوا له وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى ادوهم أعطوهم وأعينهم على ذلك كل هذا موجود في هذه السورة يبقى احنا هنا بنتعلم إن أخطر حاجة بيقوم عليها المجتمع بيقوم عليها تبع المسلم هي العدل ومن أخطر الأعداء الداخليين الظلم طبعا في أعداء داخليين موجودين كتير بقى في الصورة المنافقين والمنافقين دايما وعلاقتهم باليهود وعلاقتهم بمن يريد أن ينخر جسد الأمة من الداخل هتلاقي كلام عن النفاق وكلام عن معصية الله عز وجل الذي يريد الذين يتبعون الشهوات أن يعيثوها في الأمة دي برضو أعداء داخلية أعداء داخلية مهمة جدا مسألة التفكك الأسري دي برضو موجودة في الصورة طبعا يعني أنا عارف أن وقت البرنامج يكاد يكون انتهى فالأمر ده موجود بقى بالتفصيل إن شاء الله زي ما تعودنا ان هينزل على الصفحة دكتور محمد علي يوسف صفحة دكتور محمد علي يوسف على الفيسبوك هيبقى موجود فيها المقالة بالكامل فيها كل التفاصيل اللي قلناها واللي ما لحقناش نقولها عشان نعمل علاقة مع صورة النساء وهذه القيمة التي أثرت أن أقف معها اليوم أهم قيمة نريد أن نقف معها قيمة العدل العدل المطلق مع الجميع قلنا مع أربع أنواع رئيسية مع الضعفاء ودي كانت أهم حاجة واضحة في الصورة بالذات اللي سمي باسمها الصورة صورة النساء العدل مع الأولياء مع أقرب الناس إلي برضو أعدل عليهم حتى لو الحق مش فيهم أخده منهم حتى لو أبي وأمي وأقرب الناس إلي ولو على الوالدين والأقربين آخد الحق منه العدل مع الأعداء مع أبغض الناس إلي برضه هعدل معاه العدل مع كل صاحب حق أديله حقه وحتى لو شفعت يبقى شفاعة حسنة ما تاخدش حق حد وما تديش حق حد الغير مستحق هذا المعنى وهذه القيمة يقوم بها المجتمع المسلم إن لم توجد زي ما قلت لحضراتكم كان الظلم كان اليأس وكان الحقد وكان الحسد وكان الغل الذي هو أساس نخر المجتمعات وهدمها نسأل الله عز وجل أن ينشر العدل في بلادنا وأن ينشر العدل في أمتنا وأن يقينا وإياكم شر الظلم وإن شاء الله في الحلقة القادمة نقف مع سورة المائدة إن أحيانا الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته